من تابعين للمشاعل والهداية حاملين وابن المسيب سيد بالسابقين هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله لقائنا النهاردة مع تابعي جليل يعني زي ما بيسموه كده آه، آه، يعني في كل حاجة تلاقيه يعني كان لا يرى إلا إما مصليا أو صائما أو تاليا لكتاب الله أو ذاكرا لله سبحانه وتعالى أو مجاهدا في سبيل الله إمام علم إمام رباني هو الإمام محمد ابن واسع الأزدي رحمه الله رحمة واسعة قال أحد أصحابي ما رأيت أحدا قط أخشع من محمد بن واسع كان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان يسميه زين القراء يا سلام تخيل بقى حضرتك رجل في المواصفات دي كلها في العبادة تلاقيه في الذكر في الطاعة في, في أي حاجة في الجهاد في سبيل الله في البذل في العطاء ما شاء الله جوكر في كل أنواع العبادات رحمه الله رحمة واسعة تعالوا نبدأ القصة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم احنا الآن في زمن خلافة سليمان بن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة وكان في عهده كان في قائد جيوش الجيوش الإسلامية كان رجل يعني عظيم جدا وكان له فتوحات عظيمة اسمه يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة فكره كله عايز ينشر الإسلام نفسه أنه ينشر الإسلام بين البلاد وبين العباد فقرر أنه يجمع جيش قوام الجيش دوت مئة ألف مجاهد يريدون الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى مفكر أنه يفتح بلاد اسمها جورجان وطبرستان ويدخلهم في الإسلام وبالفعل يعني جهز جيش جيش من مئة ألف غير بقى الناس اللي هم تطوعوا وكان على رأس المتطوعين الذين يريدون الشهادة طبعا زين القراء وعابد البصرة وتلميذ أنس بن مالك اللي هو محمد ابن واسع الأزدي نزل الجيش ووصل لحد حتة اسمها دهستان دهستان ديت كانت مجموعة من الأتراك وكان جيش قوي جدا جدا لا يقاوم جيش يعني لم يهزم قط وبدأ المسلمين يخشوا في هذه المنطقة بدأ الأتراك يخرجوا من الحصون ويحصل منازلات ما بينهم ومناوشات وقتال طول النهار وأول ما يتعبوا يرجعوا الأتراك يتحصنوا في الحصون بتاعتهم والمسلمين يرجعوا للمكان اللي هم استقروا فيه وكان طبعا معاهم محمد ابن واسع الأزدي وجود محمد بن واسع يا جماعه كان ليه اثر عظيم جدا جدا في رفع الروح المعنويه للجيش الاسلامي وده اللي احنا حسيناه قوي لو تفتكروا في الفرق بين نكسه 67 وبين انتصار 73 لو حضراتكم فاكرين ان في نكسه 67 كان الجنود كان حياتهم عباره عن ايه عمالين ب- عايشين مع اغاني ام كلثوم وعايشين على كذا وعلى كذا وعلى المعاصي وعلى آه، يعني سبحان الله كان كان في بعد شديد عن عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى انما في 73 الموضوع انقلب تماما بفضل الله سبحانه وتعالى فطن ال- الجيش المصري لهذه المساله وبداوا يبعثوا لهم مشايخ افاضل اجلاء يذكرهم بالله ويذكرهم بفضل الشهاده في سبيل الله وفضل الجهاد والدفاع عن البلد وعن العرض وعن وعن وبدا الجيش بفضل الله سبحانه وتعالى آه، قتاله في يوم العاشر من رمضان السادس من اكتوبر سنه 73 بصيحات الله اكبر وكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى فكان محمد ابن واسع الازدي كان على طول بيرفع روح المعنويه للجيش عمال يذكرهم بالله وبالجنه والاخره والحور العين وفضل الشهاده والجهاد في سبيل الله وفضل ان احنا نعبد الناس دولت لله او على الاقل ما رضيوش يؤخذ منهم الجزيه الى غير ذلك يعني كل ما في الجهاد خير والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي ولذلك كان قائد الجيش يزيد بن المهلب بن ابي صفره قبل ما يبدا الجهاد مباشره يبص لمحمد بن واسع ويديله اشاره فاذا بمحمد بن واسع يقول في وسط الجيش يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي فيبدا الجيش يخش بفضل الله سبحانه وتعالى كالاسود آه، يعني ال- يعني ما شاء الله في الجهاد عندهم حميه وقوه عجيبه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى جه في معركه من المعارك ديت طلع واحد من ال- الكفار من الاتراك يعني واحد طلع منهم ويعني كان جسمه ضخم جدا حاجه كده ما شاء الله دولاب يعني فطلع وراح ايه مشي بقى يتباهى كده بين الصفوف وبيختل في نفسه كده حاسس بقى ان هو قوي جدا وبص للمسلمين بشيء من الاحتقار وقال من يبارز مين يقدر يبارزني فالكل سكت لانه بقول لك حاجه يعني ما شاء الله آه، بشر ربنا يعافينا فالمهم فاحجم الناس جميعا وسكتوا وهو عمال يكرر الكلمه وكان فيها اهانه كبيره قوي للمسلمين من يبارز من يبارز ما حدش عايز يرد وفجاه طلع محمد بن واسع الازدي رغم ان هو كان شيخ كبير في السن كان راجل كبير في السن ورغم ذلك طالع يجاهد وال- والشباب احجمه هو الذي تقدم وقال انا ابارز في اللحظه دي شباب المسلمين حسوا بشيء من الاحراج وشيء من الخجل ازاي ان هو الشيخ كبير في السن وهيطلع يبارز واحد زي دوت واحنا شباب وفينا القوه وفينا الصحه وفينا الشباب ومحدش فينا قادر يطلع فاذا بشاب من هؤلاء الشباب خدته الحميه وراح طالع وداخل على محمد بن واسع وقال يا امام سالتك بالله اني انا الذي اريد ان ابارز هذا الرجل قال له يا بني قال له سالتك بالله خلاص سيبني بقى انا اخش ايه يعني اجاهد وابارز هذا الرجل فما كان من محمد بن واسع الا انه عمل ايه رفع ايديه للسماء وبدا يدعيله اللهم انصره اللهم ايده اللهم يسر له النصر اللهم الله قعد يدعي دعاء جميل جدا فالشاب كان بقى يعني زي ما قلت لك كده ايه روحه المعنويه بقت في السماء لما عرف لما سمع بنفسه ان محمد بن واسع الازدي الامام الزاهد العلم زين القراء هو اللي دعاله بنفسه دخل الشاب دوت على الراجل التركي دوت وبدأ يحصل ما بينهم مناوشات وصولات وجولات قعدوا حوالي ساعة يضربوا في بعض ده يضرب ده وده يضرب ده ومحدش فيهم عارف يوصل للتاني خالص لحد ما مرت ساعة والاتنين بلغ بيهم الإعياء مبلغا تعبوا جدا محدش قادر خلاص وفجأة كل واحد منهم ضرب التاني ضربة بالسيف على راسه ضربة المسلم شقت راس التركي نصين وضربة التركي جت على الخوذة بتاعة المسلم ووقفت فالسيف اتعلق بالخوذة وما وصلش للمسلم فرجع هذا المسلم وهو يكبر ويهلل والمسلمين جميعا كبروا لتكبير هذا الشاب وفرحوا جدا ان هو انتصر على هذا الرجل الضخم المبارز الكبير دوت ولما رجعوا فشافوا يزيد بن المهلب بن ابي سفره فقال لله ابوه من فارس من هذا الرجل مين الشاب اللي عمل العمله الجميله ديت ودخل قتل الرجل ده قالوا هذا شاب اصابته او باركته دعوات محمد ابن واسع الازدي في اللحظة دي يا جماعة ميزان القوة خلاص اختل عند الأتراك لأن هزيمة هذا الرجل عملت عندهم يعني دربكة جامدة جدا ونزلت الروح المعنوية عندهم وفي نفس الوقت رفعت الروح المعنوية بشكل قوي جدا عند المسلمين بفضل الله ودخلوا على طول وبدأوا يقاتلوا هذا الجيش ال- العرمرم القوي وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد فترات بسيطة جدا كانت النصرة لصالح جند المسلمين والقائد بتاعهم والملك بتاعهم لم يجد بدا من المصالحة طيب هنصالحك على ايه هتقدم ايه بدأ يقدم العروض اللي هو بيعرضها علشان يحصل ويتم الصلح ايه هي العروض قال لهم هقدم لكم 700 الف درهم منهم 400 الف كاش هتاخدوهم دلوقتي و300 يتبعت لكم بعدين طب وايه تاني قال لهم هبعت لكم 400 دابه محمله بالزعفران وايه تاني و400 رجل في يعني في ايد كل واحد منهم كأس من الفضة وعلى رأسه برنس من الحرير وعلى البرنس قطعة من الحرير لتلبسها نساء الجند المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى وبعد ما انتهت المعركة يزيد بن المهلب بن ابي صفر راح مشاور للخازن بتاعه قال له انا عايزك تعد لي الغنائم كلها تشوفها لي قد ايه قعد هو والجنود اللي معاه يحاولوا يعدوا الغنائم محدش قادر يعد من كتر الغنائم بفضل الله سبحانه وتعالى فتم تو- تقسيم الغنائم بعد ما خدوا منها الخمس وارسلوها الى بيت مال المسلمين والاربع تخماس بيتوزعوا بين المجاهدين فوزعوا الغنائم بين المسلمين بالتسامح لان ما كانوش عارفين يعدوا الغنائم قد ايه بفضل الله لكن كان في موقف هنا من اعجب المواقف ومن اروع المواقف اللي في الدنيا دي كلها ان هم في وسط ال- ال- المعركه دي وجدوا تاج التاج دوت مصنوع من الذهب الخالص ومحلى بالدر والياقوت والجواهر تاج غالي جدا والتيجان بتاعت الناس ال- ال- ال- ال- الزعماء اللي في البلاد اللي كانت بره ساعتها كان التاج ممكن يوصل ل- ت- تقله ل 30 كيلو ذهب او 40 كيلو يعني لدرجه ان بيقال ان التاج بتاع بتاع كسرى كان 90 كيلو طب 90 كيلو بيشيله ازاي؟ قال ما كانش بيش ما كانش بيشيله كان بينزل بسلسله من السقف وينزل لحد راسه فيلبسه وبعد ما يخلص الجلسه مع اللي جايين له يعني وكده مع زواره كان يشاور لهم اشاره فيرفعوا ايه؟ يرفعوا التاج من على راسه تخيل 90 كيلو ذهب فده تقول مثلا حتى كان 30 كيلو ذهب ولا 40 كيلو ذهب فاتفق يزيد بن المهلب بن ابي صفره مع الجنود على موقف معين بس يعني ايه راح الاول سالهم سؤال قال لهم اترون احدا يزهد في ذلك التاج يعني انا لو عرضت التاج ده على اي حد في الدنيا ممكن يزهد فيه قالوا لا طبعا يعني اصلح الله الامير ما فيش حد في الدنيا ممكن يزهد في التاج ده انت لو عرضته على اي انسان هيقبله قال لهم لكن في واحد بقى وانا متاكد بالكلام دوت لو عرضت عليه التاج دوت وقده 100 مره هيزهد فيه وهيرفضه قالوا له مين قال لهم انتظروا وراح منادي واحد من الجنود بتوعه وقال له انده لي محمد بن واسع الكلام ده بعد ما رجعوا بقى فبعد ما نادى محمد بن واسع فقال له يا امام احنا وجدنا التاج دوت التاج ده مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بالدر والياقوت والمرجان و واحنا اتفقنا انا والجنود بتوعي كلهم اتفقنا بان احنا متسامحين في هذه المساله وان احنا هنديك التاج دوت هديه ليك على رفع الروح المعنويه للجيش و واحنا كلنا متفقين. قال له ماذا اصنع بهذا التاج؟ رحمك الله ايها الامير. قال له يعني ده هديه بسيطه، قال له لا اريد والله ولا اريد شيئا من الدنيا. فقال له والله لا تقبله، لازم تقبله. فقال انا لله وانا اليه راجعون كان حصلت مصيبه يعني، فقال انا لله وانا اليه راجعون وراح واخد التاج وخارج بيه. فالجنود بصوا للامير قالوا له طب انت بتقول ان هو مش هيقبله، ادي قبله اهو. واخد بالك؟ قال لهم انتظروا بس است- استنوا شويه. فراح منادي على واحد من الجنود بتوعه قال له عايزك تمشي وراه وتتسحب كده وتراقبه من بعيد لبعيد بس اوعى يشوفك وشوف هيتصرف ازاي في التاج دوت فخرج محمد بن واسع ومشي في طريقه ومشي وراه الجندي ده وبدا يتسحب ويستخبى ورا الاشجار والاحجار عشان ايه محدش يشوفه وهو ماشي محمد بن واسع وطالع على الخيمة بتاعته فجأة لقى راجل فقير جدا جدا فبيقول له أعطيني مما أعطاك الله فبيبص في جيوبه مفيش فلوس فرح باصص للتاج وبعدين بص يمين وشمال وقدام ورا ما لقاش حد قال له خد ده انا مش عايزه يعني ايه وبقى فرحان جدا كانه اتخلص يعني كانت مصيبه او هم كبير مثلا على قلبه وهو اتخلص منه وراح مديله التاج وماشي طبعا الجندي ده اول ما شاف الموضوع ده راح داخل على الراجل الفقير ده قال له تعالى انت رايح فين وراح واخده وداخل بيه على امير الجيوش يزيد بن المهلب بن ابي صفره وراح قال له في الوقت دوت قال له يعني احنا هنرضيك باي مبلغ وبس سيب التاج دوت ده التاج ده كنا عاملين كذا والوضع كذا وراح حكي له القصه وراح واخدين منه التاج والجنود ما زالوا جالسين قال لهم ايه رايكم شفتوا بقى ان فعلا الرجل ده يزهد في هذا التاج وفي امثاله الف مره سبحانك يا رب فكان موقف عجيب جدا من اعجب المواقف التي حدثت تخيل حضرتك واحد جاي بيديك تاج 30 كيلو ذهب او 40 كيلو ذهب وانت ماشي في السكه فلقيت واحد فقير بيقول لك اعطيني مما اعطاك الله رحت مديله التاج ورحت ماشي يعني يعني الموضوع يعني طبعا مش مش طبيعي بالمره وفي وقت من الاوقات آه، يعني مرت الايام واقترب موسم الحج ومحمد بن واسع زي ما قلت لحضرتك كان لا يرى الا مصليا او صائما او ذاهبا الى عمره او حج او ذاكرا لله او تاليا لكتاب الله او مجاهدا في سبيل الله فلما انتهت الموقعه دي دخل محمد بن واسع على يزيد بن المهلب بن ابي صفره وقال له است... يعني تاذن لي ان انا اروح احج الى بيت الله سبحانه وتعالى فحصل موقف هنا برضو كان في غايه العجب ايه الموقف ده ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبي هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين
عاوز وقتك كله يكون في عبادة الرحمن اتصل من أي خط أرضي على 09000 117 خط البرامج الإسلامية وحمل كل برامجنا حمل برنامج الأذكار وخليه معاك في كل مكان ولو عاوز تعرف مواعيد الصلاة والأذان حمل على تليفونك برنامج الأذان ولو عايز تعرف الرؤية الشرعية وتحرس نفسك من الشيطان حمل برنامج الرؤية الشرعية وخليه معاك أمان ولو بتحب تعرف كل الأحاديث القدسية حمل برنامج الأحاديث القدسية على تليفونك الآن اتصل من أي خط أرضي على 09000 وحمل كل برامجنا اتصل الآن وأدخل الكود
هم كالملائك في السماء مطهرين رواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نكمل قصة محمد ابن واسع الأزدي جه موسم الحج يا جماعة ربنا يرزقنا إياكم الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة اللهم آمين فراح استأذن من يزيد ابن المهلب ابن أبي صفر اللي هو قائد الجيوش الإسلامية فاستأذنه إن هو يروح حج إلى بيت الله الحرام فيزيد يعني قال له إذنك بيديك يا إمام يعني في أي وقت أنت عايز تروح أنت أصلا ما أنتش على قوة الجيش ده أنت راجل متطوع يعني جزاك الله خيرا وكفاية اللي أنت عملته معانا وموقفك الجميل معانا ربنا يبارك فيك ثم أعطاه كيسا من المال قال له ما هذا قال له تستعين به على رحلتك إلى حج بيت الله الحرام فراح آه، يعني محمد بن واسع سأله سؤال جميل جدا قال وهل أمرت بمثل ذلك لكل جند من الجنود قال له لا هذا خاص بك قال لا لا حاجة لي بشيء أخص به من دون جند المسلمين ثم ودعه وانصرف طبعا الأمر ده كان شق جدا على يعني يزيد بن المهلب بن أبي صفرة إن محمد بن واسع يسيبهم في الوقت دوت لأن هم فعلا كان وجوده في وسط الجنود كان بيرفع الروح المعنوية في أي موقف بفضل الله سبحانه وتعالى تمر الأيام وتيجي سنة 87 هجرية وكان قتيبة بن مسلم رحمه الله رحمة واسعة القائد ال- المظفر القائد العظيم اللي فتح بلاد عظيمة جدا من بلاد المسلمين ويعني ونشر الإسلام في بقاع الأرض أراد أن هو يعني آه، يعني آه، يتوجه من مدينة مرو إلى مدينة بخارى وعقد العزم على أنه يفتح بلاد ما وراء النهر وأنه يغزو أطراف الصين وان هو يضرب عليه ينشر الاسلام إم وان رفضوا ان يضرب عليهم الجزيه لكن قتيبه بن مسلم لما طلع وكان معاه في الوقت دوت محمد ابن واسع كان طالع معاه برضه زي ما قلت لحضرتك لا تجد اي خروج الى الجهاد في سبيل الله الا وتجد من اوائل هؤلاء اللي طالعين ويتطوعوا للجهاد في سبيل الله كان محمد ابن واسع الازدي رغم ان هو خلاص اصبح شيخ كبير في السن ومعذور يعني ليس عليه جهاد ورغم ذلك خارج للجهاد وكلما قال له انت شيخ كبير قال المولى عز وجل لم يعذر احدا قال انفروا خفافا او ثقالا يعني يعني لابد ان احنا نخرج يعني يعني لازم نطلع يعني ايه ما دام ربنا قال او ثقالا يبقى لازم نطلع وانا يعني اما ان اكون خفيفا او ثقيلا ولا احب ان اكون ثقيلا لابد ان اطلع فكان دايما عن يشارك في كل الفتوحات الاسلاميه وخرج مع قتيبه بن مسلم ولكن حصل مفاجاه كبيره جدا لا تخطر على قلب بشر وكان فيها مأساة وكاد الجيش المسلم أن يعني يهلك عن آخره بمجرد ما قتيبة بن مسلم عدى نهر اسمه سيحون نهر سيحون ده خلاص بعد نهر سيحون هيدخل بقى على بلاد ما وراء النهر ويبتدي بقى ان هو يغزو بلاد الصين إلى غير ذلك لحد ما وصل ل- لبخارى اول ما قرب من بلاد بخارى بلاد بخارى عرفوا ان المسلمين جايين على طول دقوا طبول الحرب واعلنوا كل الدول اللي حواليهم ان المسلمين جايين عشان يغزوا بلاد بخارى وبلاد الصين واتجمعوا الناس من كل مكان من الترك ومن الصين وبلاد بخارى وكل البلاد اللي حواليهم وعملوا كتله بشريه لا تخطر على قلب بشر اصبحوا اضعاف اضعاف عدد المسلمين بشكل لا يخطر على قلب بشر وبداوا يعملوا ايه يا جماعه بداوا يسدوا كل الثغور والمنافذ يعني المسلمين دخلوا في منطقه معينه لو حبوا يرجعوا ما يعرفوش يرجعوا لان هم سدوا الثغور اللي حواليهم داير داير يعني الطرق اللي من هنا اتسدت واللي من هنا اتسدت واللي من هنا واللي من وراهم لو حاول المسلمين يرجعوا ما يقدرش يرجعوا لو حاولوا يتقدموا ما يعرفوش يتقدموا حبس المسلمين في النص وسابوهم لمده شهرين متتابعين وكانت ماساه كبيره جدا جدا فوق ما تتخيل عسكر قتيبه بن مسلم بالقرب من مدينه اسمها بكند واصبح مش قادر لا يتقدم ولا يتاخر ولا قادر حتى يطلع سريه عشان تعرف اخبار الجيش اللي قدامه عامله ازاي ما بقاش عارف يتحرك خالص وبقى محبوس في مكانه ووصل الخبر لبلاد المسلمين بموقف كتيبه بن مسلم واللي حصل له وبدا الائمه الكبار يوصوا والامراء والخلفاء يوصوا الائمه في المساجد ان لابد في الصلوات الخمس يقنطوا ل- ل- للدعاء ل- لجيش المسلمين ولجيش كتيبه بن مسلم وفي آه، خطبه الجمعه بدا الائمه الكبار يطلعوا على ال- المنابر ويدعوا ان ربنا ينصر كتيبه بن مسلم وجيش كتيبه بن مسلم وان ربنا ينجيهم من هذا الهم والغم الكبير وان ربنا ينصرهم على اعدائهم وبقدر الله سبحانه وتعالى يعني خرج عدد كبير جدا من جيوش المسلمين وكان يعني عفوا نسيت اقول لكم ان لما طلع كتيبه بن مسلم كان في الاول محمد بن واسع كان لسه ما طلعش معاه وبعد كده طلع عدد كبير جدا من جيوش المسلمين من كل بلاد العالم بداوا يطلعوا لنجده جيش كتيبه بن مسلم وكان من ضمن اللي طلعوا لنجده جيش كتيبه بن مسلم كان محمد بن واسع الازدي وصل محمد بن واسع لأرض الجهاد ووصل هناك وطبعا كان عدد الكفار عدد لا يخطر على قلب بشر وبدأ محمد بن واسع بدوره الجميل جدا والفعال ابتدى يخش وسط الجنود ويذكرهم بجنة عرضها السماوات والأرض وما تخافوش وقدامكم الجنة إما والمولى عز وجل وعدنا إحدى الحسنيين إما النصر إما الشهادة يا إما ربنا ينصركم يا إما تنالوا الشهادة وتبقوا في جنة عرضها السماوات والأرض فأنتوا في كل الأحوال أنتم الكسبانين وانتم الفايزين وهم لو مات واحد منهم على كفر سيدخل النار ولو انتصر فهو نصر مؤقت وان شاء الله ربنا هينصرنا وتاكدوا انه وما النصر الا من عند الله وبدا يبث الروح المعنويه وبدا يرفع الروح المعنويه بين المسلمين حد ما الحمد لله ارتفعت الروح المعنويه وفجاه قتيبه بن مسلم قرر انه يبدا الجهاد تاني يوم وراح منادي على واحد من الجنود وقال له آه، يعني اللي هو ومجموعه من الجنود قال التمسوا لي محمد بن واسع روحوا دوروا لي على محمد بن واسع انا عايزه دلوقتي عايزه دلوقتي حالا فراحوا فلقوا محمد بن واسع متكئ على عصاه رافعا يديه الى السماء ويقول وهو يبكي ويقول اللهم نصرك الذي وعدت اللهم انهم خرجوا من آه، ديارهم يبتغون آه، نشر دينك واعلاء كلمتك وكذا وكذا ونصره سنه نبيك اللهم نصرك الذي وعدت وعمال يدعي ويبكي فما رضوش يقطعوا عليه الدعاء فراحوا راجعين لقتيبه بن مسلم قالوا له وجدناه رافعا يديه الى السماء يدعو فقال لهم قتيبه بن مسلم ابشروا والله بالنصر فوالله لاصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء يعني هو بيدعي احب الي من مئة الف شاب طرير ومن مئة الف سيف شهير وبالفعل كانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى التقى الجيشين في اليوم التالي وكان قتل البشرية يا جماعة آلاف مؤلفة مئات الألوف داخلين والتحم الجيشان وكانوا يكبرون ويهللون في ساحة ال- ال- الجهاد ومحمد بن سعد يقول يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي فكانت النصرة بفضل الله لجند المسلمين وعند ذلك سألوا كتيبة بن مسلم الصلح والفدية وكان من جملة الأسرة كان واحد من القواد اللي كانوا في الجيش اللي قدامهم كان رجل خبيث وهو كان أكتر واحد بيقلب الجيوش ديت على المسلمين فراح لقتيبة بن مسلم وقال له أريد أن أفدي نفسي أيها الأمير قال له تفدي نفسك بإيه؟ قال له بخمس تلاف صينية تمنها مليون دينار هديك خمس تلاف صينية من صنع الصين ثمنها مليون دينار فقتيبة بن مسلم سأل الجنود قال لهم ايه رأيكم قالوا طب ده شيء كويس يعني مليون دينار ديت هتكون عونا لنا على ان احنا نجيب سلاح وان احنا نجاهد و و ونكمل يعني هتعيننا بفضل الله فراح كتيبة بن مسلم سائل محمد بن واسع قال ما رأيك يا إمام فقال له يعني أيها الأمير إن المسلمين لم يخرجوا من ديارهم لجمع الغنائم ولا لتكديس الأموال وإنما خرجوا مرضاة لله ونشرا لدينه في الأرض وقهرا لأعدائه يعني عايز أقول له ما تقبلش منه الفدية لان الراجل ده هو اللي قلب عليك كل الجيوش ديت فانت هتقبل منه الفديه ليه بالعكس ده ده اول واحد لازم تقتله فقال جزاك الله خيرا يا امام والله لا ادع هذا الرجل يروع امراه مسلمه بعد الساعه ولو بذل ماله كله فداء لنفسه لقتلته ثم أمر قتيبة بن مسلم بقتل هذا الرجل فقتل بفضل الله سبحانه وتعالى محمد بن واسع كان زاهد جدا في الدنيا كان لا بيبحث على منصب ولا بيبحث عن شهرة ولا عن مال ولا عن ثراء ولا عن أي حاجة يا جماعة رجل نوعية خاصة يعني خامة بجد صعب جدا تلاقيها في زماننا ده واحد عمال في العبادة في تلاقيه في الجهاد تلاقيه في كل حاجة تلاقيه طب ده راجل مشهور بقى والدنيا كلها عارفاه ورغم ذلك لا يريد شيئا من وراء الشهرة لا بيجمع فلوس ولا بيجمع تبرعات ولا بينصب على الناس ولا بياكل فلوس الناس ولا بي- عايز من ورا الموضوع ده زعامه ولا شهره ولا عايز يعمل نفسه بطل قومي ولا اي حاجه هو لا يريد اي شيء من الدنيا الا ان ربنا يرضى عنه ولذلك ذهب اليه محمد ابن المنذر اللي هو آه، قائد شرطه البصره وقال له ان امير العراق طلب مني ان ادعوك لمنصب القضاء يعني امير العراق طلب ان انا اعينك قاضي البصره فقال عافني والله لا اريد شيئا عافاكم الله فقال له لابد ده الامير بنفسه هو اللي طلب قال له عافني قال له فالراجل اتنرفز قال له والله لتتولين القضاء او لاجلدنك 300 جلده والله يا اما تتولى القضاء يا اما هجلدك 300 جلده وهشهر بيك بين الناس فقال إن فعلت ذلك فأنت ممكن أنت معاك سلطتك تقدر تعمل اللي أنت عايزه أما أنا فلا أريد فإن كنت عايز تعمل اللي أنت عايزه اعمل اللي أنت عايزه أما أنا فلا أريد واعلم أن معذب الدنيا خير من معذب الآخرة فالراجل حس بشيء من الخجل واتكسف يعني قال يعني انا عمال بكلم رجل امام علم وبقول له اجلدك وهشهر بيك لو ما تولدش منصب القضاء والراجل زاهد مش عايز حاجه من الدنيا فيعني قال سامحني يا امام وراح انصرف قائد الشرطه وهو في غايه الخجل من هذا الامام العلم. محمد بن واسع كان مجلسه في البصرة كان مليء بطلاب العلم وكان يعني كتب التاريخ آه، ذكرت وسجلت مجالس عظيمة جدا في مجلس محمد بن واسع الأزدين وكان دايما يوصي طلابه بحاجتين بالقرآن وقلة الطعام كان يقول لهم ايه؟ يقول لهم القرآن بستان المؤمن فإنما حل منه نزل في روضة كما كان يوصيهم بقلة الطعام فيقول من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق اللي يقل طعامه هيفهم ويفهم وقلبه يصفى ويكون رقيق جدا رقيق المشاعر بسبب قلة الأكل بفضل الله سبحانه وتعالى وكان في قمة الورع لدرجة إن في يوم من الأيام راح السوق عشان أعزكم الله يبيع الحمار بتاعه فواحد راح يشتري منه الحمار فبيقول له يا إمام أترضاه لي؟ قال له لو رضيته لنفسي ما بعته يعني يعني ايه ما بضحكش عليه بقى وقال له ده حمار full option بقى وامكانيات كلها و- واوتوماتيك وكده وغرز- وفتيس غرز وحاجات كده فقال له لو رضيته لنفسي ما بعته انا انا اذا كنت انا ما رضيتش لنفسي وراح ابيعه هرضاه ليك ازاي فكان في غايه الورع والامانه شيء عجيب جدا وتمر الايام جميله بسرعه وحياه محمد بن واسع الازدي مليئه بالبذل والعطاء والتضحيه والفداء ومرض محمد بن واسع مرض الموت وتكاثر الناس عليه حتى يعني غص منزله بالداخلين فإذا به لا طبعا بيته مليان ناس متعبأ ناس في يعني عدد كبير جدا من الناس فراح باصص على واحد قريب ليه من أحبابه وقال له إيه قال له أخبرني ما يغني عني هؤلاء إذا أخذنا غدا بالنواصي والأقدام بيقول له قول لي الناس ديت هتغني عني ايه لو يوم القيامه اخذت بالنواصي والاقدام لالقى في النار وما ينفعوني اذا القيت في النار ثم اقبل على ربه وجعل يقول اسمع بقى الكلمات اللي قالها عند الموت اللهم اني استغفرك من كل مقام سوء قمته ومن كل مقعد سوء قعدته ومن كل مدخل سوء دخلته ومن كل مخرج سوء خرجته ومن كل عمل سوء عملته ومن كل قول سوء قلت اللهم إني أستغفرك من ذلك كله فاغفره لي وأتوب لك منه فتب علي وألقي إليك بالسلام قبل أن يكون لزاما ثم فاضت روح محمد ابن واسع الإمام العلم القدوة الزاهد المجاهد الذي كان يسميه الحسن زين القراء اللي كانت الدنيا ما تسويش عنده أي حاجة اللي زهد في كل كنوز الدنيا وكل مناصب الدنيا يا ريت نجعله قدوة لينا زي ما جعلنا قدوتنا الأولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من تربى بين يدي النبي وبين يدي أصحاب النبي هم أيضا يعني منارة لنا لنعرف كيف نصل إلى طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى يعني معادنا بكرة إن شاء الله مع تابعين جليل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين